نموت ونحيا نتأثر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط السلام عليكم تغيير القناعات هل تتأثر أخي الكريم نفسيا لو أثر عليك أحد مدرب مثلا أو متدرب على هذا الأمر هل تعرف ما يسمى بغسيل المخ هل يستخدم الشيعة مصطلح غسيل المخ هل يؤثرون على أتباعهم نفسيا هل يستخدم أيضا أهل السنة ما يسمى بغسيل المخ آه هذا المصطلح آه وما يتعلق به سيكون بإذن الله عز وجل محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر يسرنا أن نضيف فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو حسين أهلا وسهلا أهلا بكم دكتور أهلا الله يبارك فيك دكتور آه كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو آه السلام عليكم ما المقصود يا دكتور بتغيير القناعات أو غسيل المخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبعا يعني تغيير القناعات ككلمة كلمة مشبوهة لأن إيه ما ما الهدف من وراء إن أنا أغير قناعة فلان إذا كانت قناعته قناعة غير إجرامية أو قناعة لا تحمل في طياتها يعني سبيل من سبل الاعتداء على الآخرين نعم فمن هنا بيجي كلمة تغيير القناعات دي بتحمل الشبهة اللي أنا أقصدها في هذا الموضوع آه تغيير القناعات بيجي نتيجة ان انت في نقطة خلاف في نقطة رمادية ما بيني وبينك نعم.
اه احنا الاثنين نقاتل من اجل الحصول على هذه النقطة انا اسحبك عندي وانت تسحبني عندك م. اللي هي ما يسمى بالايديولوجيات او اختلاف الايديولوجيات يعني نعم.
فمن هنا بنكون مضطرين لمسألة ما يسمى بتغيير القناعات دي نعم.
لكن لو تركت كل حاجة او تركت يعني الساحة مفتوحة من يريد أن يعتقد شيء يعتقد فيه من يريد أن يقتنع بشيء يقتنع به ولكن في حدود عدم المساس بالآخرين أو بملكيات الآخرين من هنا أنا قصدي قصدي بحتة أن هي كلمة مشبوهة من هذا الباب ولكن هناك قناعات أصلا ملبسة نعم.
تم تلبسها في أذهان الآخرين مم.
آه على سبيل المثال واحد يقول لك ده فلان الفلاني دوت جدع أو يعرف يجيب القرش منين نعم هو قصده يعرف يجيب القرش منين من حرام ولا من حلال هو ده قصده يعني نعم.
هي دي القناعة المشبوهة مم.
هي دي القناعة اللي يقول لك ده بيلعب بالبيضة والحجر مم.
ب- ده طبعا البيضة بتتكسر والحجر ما بتتكسرش فممكن البيضة تلطش الحجر مم.
تكسر البيضة وهكذا مم.
فالأمور اللي زي دي دي هي القناعات المشبوهة فهل ي- من يلام يا دكتور في هذا الأمر هل يل- يلام الذي يعني يتأثر أو الذي يؤثر طبعا هو الاثنين بيبقى في بائع ومشتري مم.
البائع هو الذي يؤثر مم.
هو المؤثر يعني مم.
والمتأثر غ- غالبا غالبا بيكون حلمه أقل وعقله أصغر ومستواه سقفه الثقافي أقل مم.
عشان كده بيتأثر سريعا مم.
عامل زي السفنجة الفاضية اللي ما فيهاش مية تحطها على شوية مية تمتصهم بغض النظر المية دي ايه مم.
طهرة نجسة س- سولار بنزين المهم انه يشرب بيمتص أي أحد.
بيمتصه خلاص ليه مم.
نتيجة ان في فراغ عنده موجود مفيش سقف ثقافي نعم وده بيرجع في الأصل إلى أن هناك جهات محترمة وجهات معتبرة مم.
وطبعا الكلام اللي بقوله لحضرتك ده كلام علمي مم.
ممكن ينطبق على اتجاه ديني اتجاه عقدي سياسي.
آه، اتجاه سياسي اتجاه اقتصادي اتجاه مالي مم.
اتجاه بيعي يعني مثلا لما تيجي مثلا في تروح تنزل السوق من الأسواق اللي انت رايح تشتري منها بدلة رخيصة نعم دي قناعة نعم انك انت البدلة الرخيصة دي لازم تشتريها مم.
طيب اقنعك ازاي ان البدله دي آه، هي رخيصه آه، بس رديئه هقنعك بيها ازاي مش هتقتنع نتيجه انك انت ما معكش غير ثمنها مم.
يبقى هنا في الجانب المالي اهو لا، بي- دخل في ال- آه، بيحكمني دخل في ت- مسألة تغيير القناعات بيحكمني طيب هل انا لو معايا اكتر من ثمنها فيما بعد هشتريها هشتري الاجود لا مش هشتري الاجود برضه ليه تسأل لأن على أنا- كده.
لا ما جربتش الاجود نعم أنا- أقفل على كده اه اقفل على كده خلاص يبقى ده ده هذا يعني مدخل بسيط لما يسمى بغسيل المخ لو طبقنا هذا الكلام دكتور على المجتمعات اللي لها طابع عقدي مم.
يعني مجتمعات عندها تعتقد عقيدة ما مم.
هل تتأثر بما يسمى بتغيير القناعات أو غسيل المخ؟
تتأثر بشروط نعم أول حاجة تتأثر بيها إنه ما يكونش في عقيدة بديلة مم.
وده يستلزم من هؤلاء الدعاة أو هؤلاء الوعاظ سميهم زي ما أنت عايز مم.
يستلزم منهم إن هم يعملوا إفراغ تام لعقول هؤلاء من أي بديلة من أي عقيدة بديلة مم.
ده لابد هل هل ده عفوا ينطبق على قول ربنا جل وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني التخلي هو ده عن- الأساس نعم هو ده الأساس نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه تخرج الطاغوت أولا مم.
عشان تبدأ تملى ال- تملى هذا الفراغ بحاجة جميلة نعم.
ولذلك علماء الفقه الإسلامي كانوا من الذكاء بمكان لما قالوا إيه أن التخلية قبل قبل التحلية التحلية تمام ما ينفعش واحد جاي متطرب من بره ومتعفر وكان بيشتغل في الفاعل وتيجي تقول له خد شويه آه، كولونيا ولا بتاع هيتعطر عليه يا عم ما هي- مش هينفع واخد بال حضرتك ازاي مم.
فحتى في امثله شائعه في الريف المصري يقول لك ده دهان على ما اعرفش على وبا ولا على وبر مم.
الاثنين ينفعوا صح مم.
يعني الدهان مش هيوصل الجلد نعم يعني ما ده معنى كده فلا لا، بد لهؤلاء الذين يقومون على على هذه هذه الامور لابد ان يكون يفرغون ال- أفرغوا هذه المجتمعات مم.
من أي عقائد بديلة وجعلوا بينها وبينهم حائط أسود لا يستطيعون خرقه بأي شكل من الأشكال نعم ومن هنا حصل في في في في الاتحاد السوفيتي القديم وفي بلاد روسيا ال- الاشتراكية مم.
القديمة مم.
إن هم أثروا تأثير خبيث وتأثير خائن للشعوب من هم أقنعوهم بما يسمى بالشيوعية ولا شيء غيرها مم.
ولا بديل عنه مم.
مواد تونج لما حب يعمل نهضة في الصين عمل ايه قال للشعب الصيني انتوا آه، شيوعيين وبس طب قال لهم انتوا شيوعيين وبس انطلق من القاعدة اللي احنا بنتكلم بيها لابد ان هو افرغهم من عقيدة آه، سابقة مم.
بعقيدة لاحقة اه مم.
قتلهم يعني قتل الشعب الصيني قتلهم قتلهم بمعنى كلمة القتل مم.
يعني killing in cold blood زي ما بيقولوا عنها اه قال لهم ال- ما حدش يشرب خمور مم.
وبعدين لما جم يشربوا ما سمعوش كلامه طب هو مش عايزهم يشربوا خمور ليه عشان حرام لا مش عشان حرام بيشربوا خمور يفضلوا سهرانين طول الليل يصحى الصبح ما يعرفش يشتغل مم.
فقال نعمل ايه الشعب اللي مش عايز يسمع الكلام ده حط سم فعلا حط سم بس انا لا لا اذكر اسمه حال- الان في الخمور سمم الخمور اول يوم قتل مليون وتلت سبحان الله قتل مليون وتلتمية الف مواطن صيني مم.
ليه لانه خد قرار بان هذا الشعب لازم يشتغل مم.
واخد بال حضرتك ومع ان الموجود يعني في ابواب للعمل مم.
في ساحات موجوده للاستهلاك هذا الانتاج مم.
يعني ال- ال- ال- الاجواء مهيئه لان هناك يكون في انتاج وفي تسويق الا انه قال لك الشعب الصيني مش قادر يتجاوب معايا او رفض انه يتجاوب معايا نعم فبيعمل عمل ايه قال لك لا اقتل مم.
فت- فقام بهذه الفعلة آه، الشنيعة من باب ايه من باب انه مش عارف يغير قناعات هذا الشعب لما حصل هذا التغيير بهذا العنف بدأ يقول لهم إيه؟ بدأوا الناس يقولوا لا استنى بقى الخمرة آه، بتموت آه، لازم ننام بدري لازم لا فرغهم من عقيدة شرب الخمرة نعم هل بيدخل فيها يا دكتور مسألة الإيحاء النفسي مثلا ليه المسألة دي بيدخل فيها مسألة الإيحاء اللي هي النفسي مسألة ايه المسألة التغيير القناعة اللي عندها عند عند آه مثلا طبعاً.
مم.
طبعا ما هو بص احنا عشان هو طبعا فيها جانب سلبي جدا مم.
وجانب ايجابي مم.
فانا علشان امسك واحد واعمل له غسيل مخ تجاوزا يعني نعم وهي مساله غسيل المخ اول ما استخدمت استخدمت في الصين نعم تم استخدامها في الصين نعم لان الطبقه طبقه البرجوازيه في الصين كانت طبقه آه، يعني قله ولكنها مسيطره نعم فهم عايزين يقنعوا ان ال- ال- العمال ويقنعوا الشعب انه لا بديل عن الشيوعيه فكانوا يظهروا البرجوازيه دول ان هم الحراميه اللي هم كانوا فلوسكم مم.
اللي هم راكبين عربيات فاخرة اللي قاعدين بتاع مش... ونسيوا حاجة اسمها الملكية الملكية الحقيقية الأصلية الموجودة القائمة نعم موجو... الملكية القائمة حتى لو كانت مغتصبة مم.
لا يحق أبدا لأي حاكم ولا يحق لأي أحد أن هو يغتصبها تاني مهم.
يعني تحقق فيها ماشي مهم.
فهم أقنعوهم من البرجوازية دول آه، ناس قتلة وهم الحرامية وانتوا بتشتغلوا هم بيحطوا في جيوبهم وراكبين السيارات وقاعدين في القصور و و فده من باب الإيحاء النفسي اللي هو بيجهز هؤلاء لعمل إجرامي فيه اعتداء على هؤلاء الايه البرجوازية عفوا هل ال- ال- اللي بيؤثر في الغير نفسيا او اللي بيعمل له ايحاء نفسي هل له صفات معينه بيتميز بها؟ لأن طبعاً.
مش كل الناس مش كل الناس بتتميز بهذا الامر يا دكتور لا هو في ناس بتكتسبها من الحياة مم.
من من من طبيعة الحياة من طبيعة التعاملات مهم.
يعني على سبيل المثال تروح مثلا تشتري من واحد 20 30 متر مثلا سيراميك يعني عشان تبلط بيهم حته كده المتر ب 20 جنيه بتاع مهم.
فانت بتفصله بتقول له ما تخليها ب 17 ما مم.
تخليها ب 15 مم.
هو يعمل لك ايه يعمل لك حاجه اسمها ايه يعني صدمه مهم.
يعمل لك صدمه heart attack يعمل لك يقول لك يا عم انت انت بتشتري عماره هو نفس منطق شراء العماره نعم هو نفس منطق شراء ال 10 متر دول نعم.
هو نفس المنطق نعم ودي خسارة مادية تساوي الخسارة في العمارة أيضا مهم.
فهو يعمل لك الصدمة دي عشان انت بقى ايه نعم، تعمل ده مش بقى عمار ده حاجه بسيطه يعني يظن ايوه انها تسكت بقى انت نعم تروح س- دول اللي اكتسبوها من طبيعة الحياة اللي هم التجار ال- ال- العوام مهم.
اللي عايز يبيع بالدراع يعني نعم
ال- النوع الثاني نعم النوع الثاني اللي هو المجتمع اللي بيتاثر ب اه ما هو ده اللي ما- يعني نعم.
لما تحب بقى تعمل ثورة دكتور- قناعة لا تنسى دكتور احنا بنتكلم عن مجتمع لا عن اشخاص يعني الم- آه.
مجتمع متكامل صحيح اتفضل ما احنا لما بنتكلم عن المجتمع عن فرد الفرد تتكون جزء.
منه ال- يعني جزء من المجتمع نعم.
من عده من مج- من جماعات من نعم.
جماعات وافراد يعني نعم يا دكتور فاللي احنا بنقوله ده مسحوب على المجتمعات ومسحوب على الامم بكل شكل يعني نعم يا دكتور فاحنا لما نيجي نتكلم عن ان احنا عايزين نعمل قناعه آه، شعبيه مهم.
زي ما حصل في مصر خلال الفتره اللي فاتت دي قال لك موتوا الفراخ طب نموت الفراخ ليه قال لك في انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وأنفل... اصبحت قناعه شعبيه نعم.
طيب تحولت الى قناعه شعبيه ليه ده اللي بقى كان المفروض ابدا بيه مهم.
ليه لان هي تؤثر مباشره في الذات مهم.
ولازم نفرق بين التاثير في الذات مهم.
يعني في, في الشخص.
التاثير العاطفي مفهوم.
والتاثير المادي مهم.
التاثر العاطفي اكتر من المادي ليه مهم.
لان لما امسك لما امسك لواحد لا سمح الله آه، مسدس واشاور عليه كده هيخاف طلع اللي في جيبك هيطلع واخد بال حضرتك لكن لما اجي اعمل له حسابات اقول له انت هتديني مليون جنيه وانا هاربح السنه الجايه وبعدين هديك مليون ونص دي عايزه مدى زمني على ما يقتنع لكن بتهديد الذات مهم.
تم الاستجابه الفوريه لان الذات اغلى حاجه عند الانسان وهي اللي بتتصل بالجانب العاطفي عند الانسان نعم يا دكتور تغيير القناعات بيجي من النقطة دي ازاي يجي مثلا واحد يقول لك هتروح النار انت هتروح النار تقول له لا سمح الله خبر ليه هتروح النار ليه قال لانك انت ما طلعتش مثلا الزكاة في نعم.
ناس بتسميها تسميات اخرى مهم.
ما تبرعتش مثلا ما حطيتش مثلا في صندوق النذور للشيخ فلان الشيخ فلان ده آه، مش الشيخ فلان مش عايز اقول يعني اقحم ال- ال- الصبغه بتاعت الاولياء في في في امور زي دي ما- مش مشبوهه يعني نعم يقول لك آه، ال- اللي بيندر لفلان وما بيوفيش ابنه بيموت مهم.
اهو دي م- ماده مرتبطه بعاطفه مهم.
ف آه، ما حد يسمع ابنه هيموت يروجون لها القصص مثلا وكده اه بيروج وي- ويبدا يقول لك وامثله وفي حصل كذا وحصل كذا زي ما كان بيجي زمان عامل امتحانات تبص تلاقي يقول لك ايه في نشره طالعه من عند الشيخ مش عارف ايه حامل مفاتيح الحرم احمد الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم اللي مش هيبت- يمسك البتاعه دي ويوزعها يطبعها 15 ويطبعها 15 مره هيسقط وفلان الفلاني عملها ده اثر في ذاتك على طول نعم.
ده دخل في الذات مباشره يعني هدد ذاتك ذاتك دي اللي هي ايه اللي هي من الدماغ حتى اخمص القدم نعم.
دي دي اسمها الذات الذات الانسانيه يعني وهي اغلى حاجه اغلى حاجه الواحد ممكن يدافع عنها هي ذاته الجماعه بتوع الكوبي هم اللي كانوا بيعملوها عشان الطباعه والكلام جماعه اللي انت ايه اللي بتاع الطباعات في الانترنت والكمبيوتر عشان الناس تطبع من عندهم تصور اه تصور اه اه آه. وبعدين اللي بيقول لك ابعتها في البريد واحتمال تكون هيئه البريد اللي عاملاها عشان تبعت بقى وتنشط البريد والحاجات دي فمن هنا بقى لما بتمسك ال... تمسك الذات تاثر عليها مم.
تزنقها يعني مم.
يقوم ايه تبدا تبذل الماده نعم تبدا تبذل إذا إيمان.
إذا نؤثر على الن- في في المجتمع اللي هو له عقيدة بطريقة إن- إما أن نؤثر عليه عاطفيا أو م- مسألة الذات كما ذكرت فضيلتك نعم نتعرف على أكثر من ذلك بعد الفاصل مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عز وجل فابقوا معنا الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر
أهلا بكم مشاهدي الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل آه، يسعدنا أن نجدد التحية بكم وبضيفنا فضيلة الدكتور طه أبو حسين أهلا وسهلا آه، بتكلم دكتور عن غسيل المخ نعم لو آه، عايزين نطبق الكلام ده عن محور أحدثنا دكتور احنا بنعمل الحلقات دي ندعو آه، يعني آه، عقلاء الشيعة آه، ونحذرهم من الأفعال الشنيعة ونقول لهم نحن على الحق يا ليتكم تستمعون, تستمعون إلينا بدل ما تسمعوا عنا فهل يستخدموا آه، مشايخ الشيعة أو معمم الشيعة أو يؤثرون نفسيا في أتباعهم هل تعتقد فضيلتك وأنت متخصص في هذا الباب أن الشيعة أو علماء الشيعة يؤثرون نفسيا في أتباعهم
نعم مم.
هو أنا هقول لحضرتك كلام علمي مم.
وبعدين نشوف يطبق الكلام على- العلمي ده هل ينطبق عليهم أم لا؟
هينطبق على مين يعني نعم اللي ينطبق عليه يبقى غلطان يعني خلاص هو بحب أي أحد سواء أي أحد سواء شيعي سن- شن نصراني مش شيعي، سني، المهم أي- اه المهم نعم.
دي ده كلام علمي يعني تفصيله يعني كلام علمي لا يخطئ دكتور ولا لا قبل- ك- ك- ربما يخطئ في بعض الامور نعم.
بنسب محدده مم.
طبعا ما فيش حاجه اسمها علمي لا يخطئ الذي لا يخطئ هو القران نعم يعني كلام الله عز وجل هو الم- هو ال- هو الكلام ال- ال- يعني هو ي- هو يخطئ عند بعض الأقوام أو في خطأ عند بعض الأقوام اكيد وفي بدائل كمان له بدائل وحاجات كده نعم تفضل اه خد بال حضرتك احنا طبعا نحن نقول مشاهد كريم لا نقول أبدا بهذا الأمر لا ده هذا احنا الأمر غير بنتهكم محفوظ.
اه بنتهكم طبعا نعم تفضل آه في امور هنلاحظها في عقيده المسلمين نعم وفي امور برضه من منطق علمي مم.
وفي ح... الع- امور هنلاحظها في بعض العقائد الاخرى مم.
الذي يمس الانسان الذي يمس مركزيات الانسان هي الامور الممتعه نعم يعني التي يستمتع بها الانسان مم.
امور مركزيه ماكل ومشرب وتزاوج وسكن وسيارات واموال وذهب وهذا وهذا كله مم.
لما اجي ادعوك لعق... ل- للاسلام يوما ما او دي حن... ده عنصر هنخليه على جنب بقى مم.
هدعوك للانسان للاسلام يوما ما خليه برضو على جنب دلوقتي مم.
وتعالى هعرض عليك سلعه للبيع مم.
هقول لك والله ال- القميص الفلاني ده ده قطن ده متفصل مش عارف فين ده سعره ارخص من الفلاني والكلام ده حقيقه مم.
فانت بالتالي هتروح شاري هذا نعم، القميص نعم.
طيب ماذا لو قلت لك ان القميص ده هتلبسه في بودرة عفريت هتفضل تاكل في قفاك في حي- مش عارف ايه سعره مضاعف سعر هتقبل هتقبل مم.
مش هتقبل لان دي حاجات ضد مركزيات الانسان مم.
الانسان ع- هو اميل الى ربنا سبحانه وتعالى عليه كتب عليكم القتال وهو ايه كره كره لكم بس مكتوب نعم واخد بال حضرتك فاحنا اللي يقول انا بحب القتال يبقى غلطان اللي بيقول انا بحب الموت عشان اقابل ربنا يبقى غلطان صح ولا لا لما تسال واحد تقول له عايز تتجوز ولا لا يقول لك لا ده غلطان لازم يتعالج لازم تعمل له دعم نفسي في حاجه معينه مم. تتكلم على ال- العموم يعني العموم الشيء الطبيعي اه ط- يعني انت استواءك ايه نعم.
استواءك كانسان ايه تعالى ما مثلا اجيب لك ازازه مسك واقول لك شم دي كده قلت لي ايه الريحه دي على طول انت عندك غلطه مش هي دي الفطره صح ولا لا فاحنا لما عايزين احنا عايزين نقول ايه الانسان نقول له هتتجوز امتى يقول ان شاء الله يعني بعد سنه بعد سنتين لما ربنا يفرجها عليا وهكذا مهم.
يعني دي الاجابات الصحيحه لكن واحد يقول لك انا مش هتجوز ابدا لا لازم تفحصه افحص الراجل ده شوفه ما- قال كده ليه حتى لو كان بيقولها مخالفه لاحساسه او لشعوره لابد ان يفحص ايضا لعله سمع أن النساء مثلا يفعلن بالرجال كيت وكيت فخشى لا هنا على نفسي ال- يعني حتى لو كان بيفكر كده الدليل الأصدق مهم.
في ذاته في جواه الغريزة دليل أصدق عن سماعه مهم.
يعني الغريزة اللي داخله ت- تكذب كل هذا الكلام أو تجنبه نعم أو تنحيه يعني فلما أجي أقول لك تعالى أنا يا فلان أنت راجل غير مسلم أنا ه- هعرض عليك الإسلام أنت بتنام لغاية الساعة 7 8 الصبح إحنا بس عايزينك تصحى كده وتنزل في الشتاء وتروح الت- الجامع كده و- والحاجات الحلوة دي أكيد الراجل حي يعني مش حي مش هيتجاوب معاك يقول لك إيه ده؟ ايه الدين اللي هينزلني بالليل واروح واجي وكده والكلام ده كده يعني يعني انا اذكر مره كنت في مدينه دنهاخ في هولندا وكنت بخرج للصلاة بالليل بالليل دي يعني هناك يعني د- ظلام تام دامس يعني طبعا ضرب في مثلا ايوه ض- ض- ظلام وما حدش يقدر يمشي في الشارع مهم.
كنت انا ساكن في حته اسمها ستورتن بيكر والمسجد في حته اسمها البكلان مهم.
كنت بمشي بتاع حوالي 10 دقايق كده او 15 دقيقه مم.
ملاحظيني ناس آه، مش مسلمين في من البيت فبيقولوا ايه اللي بينزل ده واللي بيروح من- آه، واخدين واخد بال حضرتك مهم.
فيعني ايه اللي يدفعني انا ان انا اروح هصدق ازاي ان الدين ده في مصلحتي لما بيقول لي قوم صلي وبعدين طلع من فلوسك مهم.
وبعدين روح آه، سيب الدنيا دي كلها وروح جاهد وموت يا اخي و- و- و- واخلص من الدنيا كل الكلام ده كلام في اصله منفر انخلع من عقيده نعم ممتاز منفر انخلع من عقيده نعم طب هل العقيده دي كلام هل العقيده دي كلام أبدا طبعا ممكن تكون كلام إذا كان محورها بشري مهم.
طبعا مش بقول كلام بشري ومش وعقيدة وكلام زي كده مش كلام دين الكلام ده كلام علمي نعم الكلام ده كلام بقوله ده كلام علمي يا اخوانا مش عشان انا مسلم وانتم مسلمين لا الكلام ده كلام مكتوب حتى في كتب غير المسلمين مهم.
فتيجي ت- ت- يعني تحط الكلام اللي انا بقوله لك ده على مركزيات الانسان هيسيب زوجته هيسيب ولاده وهيسيب وهيروح آه، تجاهل يموت مسألة الجهاد.
يموت لو هي- بيقول لك هروح اموت وهنقطع عن الحياه مهم.
وس... طب وبعدين ده هنقول لك روح الجنه طب هو مش متاكد ان دي جنه ومش دي يعني كل دي امور مركزيتها مش م- مش متفق طبيعتها مش متفقه مع ما طبيعة مركزيات البشر الانسان نعم طيب البديل ايه بقى مهم.
انا اجي اقول لك تعال انت بقى تصلي الفجر وما تصليش دي مش مشكله وبعدين ابقى صلي اخر النهار كده لما تروح بالليل صلي الصبح والظهر والعصر مع بعض يا شيخ وربك رب قلوب انا احسن لما تروح لكل صلاه في وقتها و- وتروح مثلا المسجد وتترك وتقلع العد اللي انت لابسها دي وتتوضى احسن اسهل ولا لما اقول لك ما تروح اخر النهار بصلي الخمس فروض مع بعض وبعدين صليهم اتنينات انت لسه هتصلي اربعات طيب ماشي انت عندك زوجه واحده يا عم طب هو ايوه ما زوجه واحده اربعه انت ليك اربعه ما انت ممكن تتجوز 20 طب اتجوز 20 ازاي بالعقد كده 20 وبالتراضي متع ربنا قال كده فارجعوا ما طاب لكم ما طاب يا شيخ ما طاب كده يعني ده كلام كده فانت عندك ال- العلاقه الفطريه بينك وبين العقيده احنا دكتور احنا مت- المشاهد ممكن احد اخواننا يفتح ال- التلفاز ويغلق ويسمع علاقة دي هذه يعني؟
الكلمه ياخد العلاقه دي الدكتور يتكلم عن مساله غسيل المخ يعني اه اتفضل دكتور اللي هو استخدام مركزيات الانسان في مساله غسيل المخ نعم.
اللي هي حاجات الانسان نعم
ف... وبرضه لفتة حضرتك دي ظريفة لأنك أنت ما قيل في المحراب فهو الصواب ممكن واحد يفتح ويقول لك أنا سمعت في قناة مش عارف إيه كده يعني تعالى بقى لما واحد يقول لك كده يجيبك بقى من المركزية بتاعتك مظبوط تعالى وفي تقرير يعني أتمنى لو آه، الشباب شافوه إن هو بيقول لك حتى أنت لو كسبت حاجة من حرام و... وكبرت عندك أنت لما بتطلع الخمس دي بتطهر لك الحرام يعني يعني توكل على الله كمل وبعدين تروح ت- من النساء زي ما انت عايز بس كلمتين كده في ورقه بس خلي بالك هم بقوا يعني ناس بتقول كده عقائد بتقول كده لو انك ما اديتلهاش حقها هتروح النار يعني شوف ازاي لو ما اديتلهاش حقها هتروح النار المسألة هنا عشان ما فيش عقيدة بديلة هتروح على فين هتروح على مركزية الشخص تمام مركزية الإنسان الامور السهله اللي هي فيها متعه كما ذكرت فضيلتك الأمور اللي هي ت- تمس المركزيات اللي الإنسان عايش فيها مهم.
بالفعل مهم.
واخد بال حضرتك نعم.
فعشان كده احنا بنقول ايه لابد أن تخلى مهم.
الأنفس من العقائد وال وال والمفتريات مش هقول لك الباطلة شرعا ده هي حتى باطلة عقلا.
الاست- من من استقاء الإنسان ليها باطلة فيها نعم.
بطلان مهم.
يعني في كتير جدا من الناس بينتحروا وبيفقدوا الحياة نتيجة انه خلاص ما هو عنده نساء وعنده اموال وعنده وعنده ليس وعنده الحياة طعم عنده يعني ليس أو فقد فارغ فقد الحياة فقد طعم الحياة دكتور ناخد آه، يعني آه، عندي بعض المقاطع آه، أريد أن أعرف هل الذي يقولها محترف في مسألة غسيل المخ أو هو يحتاج إلى تدريب أكثر طيب.
تأذن لي اتفضل منو يقدر يجي يمك يا زينب منو يقدر يجي يسلمك يا زينب ها ها تبي تون ده قلب على طول كمل دمعتك تكملها واذا بالحوراء تختنق بعبرتها وتسمع النساء ينوحون واذا هي انفردت لوحدها وقامت تحن وتون والنساء يسمعونها شو تقول زينب تنادي والله الاخ والله شغلات
يا رأي سعادتك يا دكتور هذا محترف ولا يحتاج إلى تدريب لا هو هو هو على فكرة لو محترف مم.
احنا ممكن نديله عذر لكن ده هاوي هاوي متمكن من صفات المحترف مم.
آه، يعني ايه يعني اولا بيستخدم بيستخدم صوته بشكل يعني يعني في في براعه يعني عشان ياثر على اللي قدامه وبعدين لما تشرح المحتوى اللي هو بيقوله طبعا أكيد اللي قدامه فاضي زي ما ذكرتك آه، ف- آه، فاضي اه اه آه.
ساحه بيضاء نعم.
يعني ساحه تستقبل كل هذا مم.
وبعدين ما- ما- دليل على انه الراجل يعني انا عايز اقول يعني محت- أصل محترف يعني صاحب حرفه ما اظنش ان دي حرفته لا حرفة يا دكتور حرفه اه حرفة والله طيب يبقى دي حاجه انت تقررها لكن اذا كان هذا لا، حرفة.
الرجل ليس هذا- هذا هاويا العمل خلاص عمل يبقى الراجل ده الله فعلا أعلم يعني لا, لا نفتري على أحد ولكنه لا هو هو هو مشهور اولا يعني في اولا ال- كونه إنه ينفعل هذا الانفعال ويرجع تاني طبيعي بعدها بلحظه محترف طبعا.
فده مفت- محترف نعم يعني على كنا بنسمع يقول لك في الافلام زمان يقول لك اديني اكتر خد بالك فهو ده بيدي اكتر طب أكثر يا دكتور نستمع إلى حاجة أكثر كما سيدي أتدري أمك الزهراء من خاطبت بين الحائط والبار أول ما عصروها بعضكم عندكم بنات الله يخليهن شايف البنية شلون تدلع على أبوها شلون علاقتها بأبوها وخصوصا فاطمة اللي يقول روحي التي بين جنبي أكثر من العبارة النبي يقول روحي التي بين جنبي صلى الله عليه وآله بضعة مني روحي لها الفداء أول ما عصروها نداءها الأول أبتا انظر ماذا صنعوا بحبيبتك من بعدك
ماري سعادتك كذب واحتراف يا دكتور الاحتراف في الكذب ماذا تقول هو ال- هو يعني بس هو في نقطة لازم ناخد بالنا منها نعم.
ان هو المحتوى نفسه مم.
يعني أنا لما اجي ابلغك خبر حزين مم.
وابكي مع هذا الخبر اذا في محتوى مم.
حي برضه هتتناوله انت بال- بالحزن والبكاء وقد تبكي او لا تبكي نعم واخد بال حضرتك نعم.
لكن هو محتوى كلامه واحد بيقول آه، روحي التي جنبي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن السيده فاطمه كده طب ودي حاجه تخليني اعيط حتى لو هتخليني احزن مثلا اه لكن هتخليني اعيط بالصوت العالي ده ما اظنش ان ده كلام طبيعي مم.
فهو يعني مساله الاحتراف موجوده مم.
كما هو منقول عن بعض المدونات التاريخية كان في ال- في أوروبا آه، إبان يعني أو قبل قبل الح- حركات الإصلاح الديني المسمى بالإصلاح الديني مم.
إن كان ال ال- ال- يعني ال- أرباب ال- أو رجال الدين هناك بيستخدموا هذه الأساليب مم.
اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي إن احنا نؤثر في الذات مباشرة نعم أو خليك تتأثر بذات أنت متعلق بها تعلق ما نعم يا دكتور فطبعا هو الكلام ده باين وعلى فكرة لو بحثت أكتر في الأمور دي هتلاقي أمور فيها يعني يعني يعني حاجات يعني لا تصدق وتقدح في الصدق مباشرة مم.
وتقدح في التجرد مباشرة نعم وهذه الأشياء لا تخدم عقيدة حتى لو كانت عقيدة غير المسلمين نعم يعني ال- الإنسان أنا ليا مقولة دائما ب- برددها وأقولها أن الإسلام إذا أنت يعني آه، يعني أوغلت فيه برفق مم.
هتصل إلى ما هو أبعد هتصل إلى نتيجة أعلى نعم غير الم... غير عقائد المسلمين غير عقيدة المسلمين إذا أوغلت فيها برفق أو بدون رفق فقطعا هتخرج منها مهم.
هتخرج منها قطعا ما فيهاش كلام ولذلك انا لما احب استخدم الاسلوب العلمي مثلا مع واحد مش مسلم واقول له يقول لي انا متبحر في علوم الدين بتاعي مثلا اقول له تبحر مم.
كمل لان عارف انه هيرجع لحظه في لحظه معينه انه مش هيلاقي عقيده تتمدد معاه بعد عن هذا البحر نأخذ فاصل قصير ونعود إلى فضيلتك فاصل قصير مشاهدي الكرام فابقوا معنا بإذن الله أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أهلا بكم مشاهدي الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا أيضا نتكلم فيه عن غسيل المخ وذكرنا أو شاهدنا بعض المواقف التي يستخدمها بعض الشيعة وليس الكل آه، حتى يؤثرون نفسيا على متبوعيهم فضيلة الدكتور أهل السنة يستخدمون غسيل المخ تحت ما يسمى بمهارات التدريب أو التنمية البشرية أم لا؟
لا هو برضه ه- هاسبق اجابتي بحاجه واحده بس مم.
ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام ليس دينيا مهم.
وليس منطلق من دفاع عن عن عقيده مهم.
اهل السنه مهم.
أهل السنة السنة ليسوا في حاجة إلى هذه الأمور لماذا؟
لماذا؟
مم.
لأن أنت زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة إن أنا بجيب لك من القاع بجيب لك من الآخر مهم.
بقول لك أنت راجل مسلم هتقوم تصلي الفجر هتطلع من فلوسك هتروح تجاهد واحتمال تستشهد أو عندك تموت القناعات الصحيحة موجودة عندك القناعات منتبه الصحيحة بيها موجودة.
يعني في سياقاتنا الأدبية من السنة في مم.
سياقات السنة الأدبية كما ورد ما اعرفش إذا كان هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم نام على رجل السيدة عائشة وكانت تفليه أنا لو الحركة دي حصلت معايا في بيتي أنا مش هقولها مش هقولها ليه بقى مش هقولها ليه لأن أنا عندي كهنوت أنا كشخص ممكن يكون عندي كهنوت مش عايز أظهر حياتي هو كده النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي الخاتم وليس كما يقولون عنده أسرار شخصية أيوة فينبغي أن يكون لكل الناس صلى الله أيوة.
عليه لا وسلم وبعدين وبعدين يعني في امور مم.
يعني دي فيها تعليم بقى مم.
فيها تعليم أنا عشان أذكر من ودي جزء ودي جزئيه على فكره لها لها يعني مرجعيه علميه المساله دي مم.
مساله ان الزوج ينام بهذا الشكل وزوجته ت- ت- تلعب له يعني ده حاج- موضوع تاني يعني مم.
لكن حتى مع تعليم الألفة يا دكتور تعليم الألفة الألفة طبعاً، والمحبة.
طبعاً.
نعم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ال- ال- ال- السلام فهو إندو يعني إنسان.
إنسان نعم اه صلى الله عليه وآله انسان في وسلم.
النهايه نعم ف... وما فيش كهنوت ما عندناش حاجه مداريه ما فيش حاجه ورا الستاره كله مكشوف تمام كله وبعدين من من اسباب نجاح غسيل المخ تركتكم على المحجة البيضاء ايوه ايوه صلى الله عليه وسلم م.
وتركت فيكم بقى ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا طبعاً.
كتاب الله وسنتي الح... الح- دول الحقيقه دي حاجات رائعه من اسباب نجاح غسيل المخ انك انت تجعل ما بينك وبين الطرف الثاني ستار لابد انه يشوفك حاجه تانية مم.
لابد انه يشوفك حاجه تانية وتقتنع بيه هو شخصيا مم.
لازم تقتنع بيه شخصيا اذا ما كنتش مقتنع بيه شخصيا لن يؤثر فيك خلاص هتفشل المسألة ان الصاب ينجح في نصبه ازاي لانك انت لم تكتشف ان هو نصاب مهم.
طيب ماذا لو اكتشفت ان هو نصاب يبقى هو نصاب فاشل نعم ما عرفش ينصب عليك صح ولا لا فعشان كده احنا بنقول ايه احنا مفيش حاجة في السنة مفيش حاجة في عند اهل السنة مفيش حاجة في, ال- في اصحاب الدين الصحيح اصحاب العقيدة الصحيحة تم- ت- تجعلهم مضطرون تجعلهم مضطرين مضطر إلى أن يستخدموا هذه الأساليب ليه؟ آه لأن ربنا بيقول- ربنا قال إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فكل واحد يعني مرهون بعمله نعم مرهون بتصرفاته ممتاز فأنا مش محتاج مش محتاج إن هذا أنا يؤثر فيك آه من يؤثر فيا مش مح ما ما- مسألة ما فيهاش كهنوت ممكن تأذن ناخذ بعض الأسئلة من ال- اتفضل الجمهور الكريم تفضل تفضل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آه، حضرتك من شوية آه، قلت ان احنا كمسلمين مش محتاجين للاساليب ديت في إقناع الغير مثلا بأي مسألة من المسائل طب أنا إزاي كشاب مسلم سني على وجه التحديد لو مثلا كنت مسافر في بلاد شيعة مثلا أو بلاد الغرب إزاي أنجو بنفسي من المتخصصين في غسيل المخ ممتاز آه لو انت خدت من كلامي ال- ما سبق او مثلا فاكره يعني احنا بنقول من اسباب نجاح اساليب غسيل المخ انك انت تكون مفرغ من اي عقيدة اخرى لازم يفرغك من اي عقيدة قبل كده اما اذا انت رحت بلد من هذه البلاد وانت متحصن بعقيدتك و- وبعدين على فكرة لازم تكون عارف يعني آه، حاجة منظرة هي على كل حال ولكن هي ولكنها مؤكدة ان ثبات العقيدة ينتج عنه ثبات السلوك اذا كنت ثابت سلوكيا فده دليل انك انت ثابت عقديا اذا انت ذهبت محصن بعقيدتك شايف انك انت اقوى واحد في هذا المكان او في هذه ال- ال- البقعة نتيجة انك انت راجل متحصن بهذه العقيدة مكفياك قوي من الداخل يبقى انت في الامان لن تتعرض إلا إلى هذا الكلام الذي يعد من الهراء والصفصطة أو الهرطقة كما يز- يتردد في بعض الديانات أو في بعض الرسالات مم.
فأنت ما تخافش على نفسك من مسألة غسيل المخ لأنك أنت متحصن بعقيدة ولكن عايز يعني في حاجة برضو لازم تضيفها إلى هذه الجزئية إيه هي؟ إنك أنت عندك عقيدة وعندك قناعة ب- بشعائر هذه العقيدة يعني لما تروح تصلي تروح تصلي وانت عندك ثبات سلوكي نتيجة ثباتك العقدي ورايح بتقول ان انا رايح اصلي مين عايز يسألني يقول لي التصرف ده ايه عشان اقول له دي صلاة المسلمين كده يعني يعني ده مثال مين عايز يقول لي اللحية دي ايه عشان اقول له دي ايه مين لازم يكون عندك برضو ذخيرة من الردود العلمية اضافة انك انت ثابت عقديا وبالتالي هتكون في مأمن من هذه الامور نعم دكتور أنا دكتور ت- تذكرت موقف جميل دائما ال- كما يسمون الناس المستعمرين دائما يؤثرون في البلاد آه، التي استعمروها نعم.
ي- يتأثروا بهم نفسيا وينبهروا ب- بحضاراتهم أليس كذلك دكتور؟ هل هذا من قبيل ما نتكلم عنه؟
آه، ما هو ده صحيح بس احنا بنتكلم عن ايه مم.
عن غسيل المخ مم.
الفردي ثم الشعبي نعم.
ثم الجماعي نعم ال ال الاساليب او يعني طرق غسيل المخ المستخدمة باسلوب علمي مم.
منقطة في عناصر مم.
منها الصدمة النفسية مم.
انك تعمل له heart attack اول ما ت- تقول له انت ايه داخل انت داخل مش عارف فين كده يعني انت داخل فين فاكر نفسك داخل فين دي صدمة نفسية نعم وبعدين تدخل من كثرة الأسئلة ومن كثرة الاستجوابات بيحصل له ما يسمى بالإنهاك الذهني مم.
الإنهاك الذهني ده بيعمل تجريد لل disk تماما منطقة ال four disk دي ما نعم ما هو بس أخطر.
موافق على كلام فضيلتك يا دكتور ان ال- يعني لما اتكلمت انا في مساله المستعمرين انهم يؤثرون في البلاد ال- التي استعمروها في نفوس هذه الشعوب الا في حاله واحده كان التتار عندما يعني احتلوا بلاد الاسلام ال- الدوله الوحيده ال- هم اللي تاثروا بمن احتلوهم نعم اسلموهم نعم هل هذا من قبيل ال- دكتور ال- الفراغ او كان في قناعات عندهم فراغات عند ال- عند التتار نعم ده ما انا بقول لحضرتك اهو ما انا انا عايز اوصل لل- للبتاع لل- لل- للفكره دي نعم بس باسلوب مقلوب شويه نعم تفضل فاللي هيستخدم هذه الاساليب لازم يكون طرف يعني انا شايفه اكبر بالضبط يعني كل حاجة تسمع تقول لك مصنوعة في أمريكا يا سلام خلاص يبقى ما مظبوط انا عكست التتار كانوا في ال- في, ال- في الوضع العام انهم اكبر أيوة من ناحيه البطش والشده و...
أيوة والجهاد. نعم.
تمام لكن هم لم يستطيعوا نعم.
فعل هذا بالبلاد المسلمين ليه مم.
لأن تحصين.
لأن اه كده نعم.
لأن المسلمين عندهم زي ما قلت لحضرتك ع- عقيدة ثابتة عندما يتمددوا في هذه العقيدة في مثل حتى يقول لك ايه ال- الكذب حبل قصير ملوش رجلين كمان.
اه وملوش رجليه فانت لما تيجي تتمدد في فرع من فروع ال- ال- المتصله الفروع المتصله بالعقيده الاسلاميه خد يا اخي على سبيل المثال علم الجرح والتعديل الذي يقوم على ضفاف الحديث علم مستخدم في الاستجوابات ومستخدم في التحريات ومستخدم في التقارير ومستخدم في كل حاجة ده علم بسيط قوي علم اللغة بكل أفرعه بلاغة ولي ولي ولي ولي يعني في كتير تعال امسك علم العروض مثلا غير المسلمين بيستخدموا علم العروض الآن الآن في كتابة أشعارهم الدينية مم.
يعني لما تيجي تمسك الموضوع ككل انت دخلت مثلا على خزنة فيها مليون جنيه قعدت تاخد خلصت المليون جنيه لسه فيها حاجة احنا بقالنا بقى الاف السنين عمالين منهل من ال- من فروع من فروع تنتمي الى هذا المنهج والى هذه الشريعه وما زالت في عطاء وما نعم.
زالت في تففق وما زال هناك ابواب كثيره جدا غير مفتوحه حتى الان ناخد سؤال أيضا من نعم، الجمهور اتفضل يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بنسأل الدكتور بنقول له يا دكتور لماذا الإنسان الذي يغير عقله لماذا يصعب تغييره آه، تحت أي مؤثرات انت تقصد بعقله ايه مثلا كالشيعة ماشي.
مثلا في يوم عشراء كلطم وراك الدماء وكده انت قصدك افكاره يعني وأفكاره فبيصير عند الإنسان الصغير أو الطفل الصغير الشيعي إن السني ده هو ده اللي قتل الحسين هو ده اللي كذا فبيصير عنده خلفية إن الراجل ده هو عشان عدوه طيب بقى برضه ه- هقول لك على حاجه انت لو خدت بالك من اول الحلقه واحنا بنقول ايه ان اخطر حاجه تؤثر في مساله غسيل المخ هي الت- هي هي ايذاء الذات مهم.
لو تذكر في أول الحلقة قلنا أنك أنت لما بتعمل كده في الذات في الذات بتكون أكثر است... الطرف الثاني بيكون أكثر استجابة أو الطرف المحمل بهذا التهديد بيكون أكثر استجابة فزي ما تفضلت وقلت إن هم بيغيروا أفكار الأطفال اللي عندهم أو آه، ب- ب- ب- بيغيروا معتقداتهم بهذه الأشياء في كثير من الأحيان اللي, ده اللي أنت بتشوفه ده ما بيكونش دم ممكن يكون ميرككروم او او صلصه او حاجه كده يعني ده صحيح اه اه انا سمعتها من بعض الاخوه في العراق وبعدين يقول لك آه، من ضمن ال- يعني الطرف ال- ال- اللي نقلها ليها احد الاخوه من العراق فبيقول له واحد ماشي مش ما, ما, ما بيضربش كده بالجنازير يعني فبيقول له انت ليه ما بتضربش على الحسين اصلا معيش رصيد واخد بالك فهو يعني لما تيجي تتكلم في حاجه زي كده فعلا تنطبق مع اللي احنا ربنا من علينا بيه وقلناه في اول الحلقه ان هو بيجيب لك حاجه من مؤثرات الذات و- ويبثها مع فكره معينه يقوم انت تتلبسها مم.
على سبيل المثال ايضا انت لما تيجي مثلا شوف لما بت... لما بتخاطب الذات بال... بال... بال... بالسلب او بالايجاب في التلفزيونات وفي الصحف يجيب لك واحده قلعه بلبوس عشان ايه تعلن لك عن المت- التكييف وال- والهواء يعمل كده وش مش عارف ايه هو جايب واحده ليه جايب واحده ليه لان الس- ال... ال... الكيان ده يؤثر مباشره في مركزياتك كذكر مهم.
واخد بالك وطب والشعر اللي بيعمل كده ليه بيأثر مباشرة في مركزيات الأنثى يعني الست شافت واحدة ست تانية التكييف عمال يعمل كده تقعد يبقى شعري لكرت هيبقى كده واخد بالك فدي كلها مؤثرات مركزية بيستخدموها في غسيل ده من أساليب غسيل المخ أيضا آه تعالى مثلا في أساليب الاستجواب هو بيجيب واحد يلطقه بره 3 4 ساعات ليه ما خلاص يعني اه وبعد يفرفر يعني.
يفرفر وبعدين لما يدخل عنده اللي بيخبطه في كتفه ده ما بيخبطوش عداوة لا ده بيخبطه لان الس- الخبطة دي هنا او هنا بتفرز انزيم معين من يا الكبد دكتور يكون بتعلمهم هذا الأمور احنا هم ما متعلمينها صدقنا الله عز وجل يعني لا، هم هم متعلمينها واخد بال حضرتك ازاي وهو بيستخدم برضه في بعض الاحيان في الأم- في بعض الامور الايجابيه عند الاطفال ال autistic او ال autism اللي هم التوحديين يعني مهم.
لكن على كل حال على كل حال الامر الان زي ما احنا شفنا وزي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه الامر بدا واضحا ان هناك جانبا ماديا مقصودا في هذه الامور دكتور كلمة بارك الله فيك في نهاية الحلقة توجهها إلى معمم الشيعة في هذا الأمر ماذا تقول لهم وأنت ناصحا لهم بارك الله فيك ماذا تقول والله انا عايز اقول لهم كلام انساني فضلا عن ان ال- الجانب الديني هم عارفينه ويمكن حافظينه عايز اقول لهم اتقوا الله في هذه الشعوب مم.
واتقوا الله في هؤلاء الناس الذين تظهرونهم من في كل حين وفي كل لحظة في ع- في أوقات محددة بأفعال مقصودة مهم.
في أماكن مقصودة يظهرون بهذه المظاهر الهوجاء هذه المظاهر الغوغاء مهم.
التي تظهرهم أمام العالم المتحضر وغير المتحضر بأنهم دهماء مهم.
بأنهم غوغاء لا قيمة لهم كلمة فاتقوا الله فيهم كلمة ل- لأهلك في مصر كلمة للمصريين في هذا الأمر ماذا تقول انا هقول في هذا الامر وخلافه وغيره بس بسرعه برضه عشان عارف ان وقت الحلقه انتهى عايز اقول بس أنا عايز أنهي الحلقة لحاجة واحدة بصراحة يعني.
آه.
خايف يحصل لي تغيير قناعات بصراحة
لا ما تخافش ولا مؤثر جه عليك آه أنا عايز أقول لأهلي في مصر انتبهوا لأن هناك خطر داهم خطر داهم وهو فساد الأخلاق في الشارع المصري فساد الأخلاق في الشارع المصري أصبح هناك تسيب لم أره من قبل رغم حداثة سني مش مش قوي يعني لكن أنا أنا عندي 47 سنة فخلال فترة إدراكي هنقول مثلا من سن ال 30 يبقى 17 سنة ما شفتش انهيار أخلاقي بهذا القدر ولم أسمع مصطلح مصطلح مما كنت أسمعها من قبل اللي هو مصطلحات عيب يا ابني دي مش أصول اخزى على دمك اختشي كانش الكلام ده بيتقال ايام ال- الكلام ده كان ايام بي- التربيه ايام التربيه دلوقتي انت الان إذا لو لو مسكت ميكروفون وقعدت تصحح وتصوب في اخطاء في الشارع نعمل الان ايه يا دكتور لابد ان ننطلق من قاعده مم.
ولا بديل ولا بديل عن ذلك نعم لابد ان ننطلق من قاعده دينيه مم.
تربويه اسلاميه ولا غير ذلك اضافه الى بعض الامور والقواعد الموجوده في الرسالات الاخرى معتبره معتبره من الناحيه العلميه بارك الله لابد أن نمتهنها ونركز عليها ونقول لأولادنا إن الأمة لا بنفعها اقتصاد ولا بنفعها سياسة ولا بنفعها بترول ولكن ما ينفعها هو الإيه؟ الأخلاق اولا ثم الباقي ياتي تبعا باذن الله عز وجل إن شاء الله بارك الله فيك دكتور طه على ما تفضلت به من هذه المعلومات القيمة وأنتم جمهورنا الكريم بارك الله فيكم كذلك مشاهدينا الكرام نشكركم شكرا جزيلا وإن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر والسنة من